بنعمة ربنا هنحاول خلال المؤتمر ندرس شخصية دانيال وقصص دانيال ونتعرض جزئيا إلى رؤى دانيال رؤى دانيال موضوع دراسي طويل يمكن ما نقدرش نغطيه كله لكن هنقرب منه عشان نبقى عندنا فكرة لأن ده الجزء الصعب في نبوة دانيال عشان نعرف دانيال فين في التاريخ نفتح صفحة اتنين في البامفلت الأول الأول نعرف احنا فين في, في التاريخ هنقرا مع بعض كده هقرا معاكم سطر سطر لأن مهم قوي الصفحة دي تخلينا نستوعب تاريخ شعب إسرائيل في آخر ألف, ألف سنة قبل الميلاد سنة 1010 قبل الميلاد مسح داود ملكا صمويل مسح داود ملك على شعب إسرائيل وده كان الملك الثاني بعد شاول علشان شاول الأول أول ملك وبعدين لما انحرف ربنا اختار داود فتقريبا نحفظها كده انه رفلي كده نفتكر انه داود الألف الأخيرة قبل الميلاد ألف سنة قبل الميلاد داود كان عايش سنة 970 يعني بعد 40 سنة داود مات وتملك سليمان المملكة سليمان بقى هو الملك بعد داود طبعا في شاهد جنبها سفر الملوك الأول صح 11 سنة 930 سليمان مات فمسك واحد اسمه رحبعام ابنه مكانه ساعتها المملكة اتقسمت لأن رحبعام ما كانش شخصية قوية فالناس انشقت عنه فمن بعدها هيبقى عندنا دايما مملكتين مملكة اسمها مملكة إسرائيل أو مملكة الشمال ومملكة اسمها مملكة يهوذا أو مملكة الجنوب هيبقى عندنا ملك هنا وملك هنا دايما مملكة إسرائيل خدت عشر أسباط وعاصمتها السامرة مملكة يهوذا خدت سبطين وعاصمتها أورشليم من بعد المرحلة دي هيبدأ ظهور الأنبياء في حياة شعب إسرائيل يعني نبص في الهامش الشمال خالص ده هنلاقي ان الانبياء هيبتدوا يظهروا سنة 722 قبل الميلاد غزت أشور الأشوريين دول اللي كانوا عايشين ناحية سوريا يا جماعة غزوا السامرة اللي هي عاصمة مملكة الشمال وكسروا مملكة إسرائيل خالص وسابوا منهم بعض الناس ماشي اللي معاه بقى عدسة ميكروسكوبية يقدر يشوف الحتة اللي على الشمال دي ماشي هقراها لكم انا يعني اقولها لكم لكن يعني هي فيها الشخصيات الآتية ظهرت يونان وعموس وهوشع وأشعية وميخا وصفانيا ونحوم يبقى الناس دول تنبأوا في الفترة دي في بداية غزو أشور للمملكة إسرائيل تنبأوا عشان ينبهوا الشعب ارجعوا لربنا لحسن هتيجي عليكم أيام وحشة وأشور هيغزو الشعب سنة 612 مملكة أشور كانت ضعفت ومملكة بابل العراق بقت هي الأقوى فاستولى البابليون على نينوى عاصمة أشور وانتهت مملكة أشور وأصبحت إسرائيل ولاية بابلية فاهمين الكلام ولا صعب يبقى أشور استعبد مملكة إسرائيل فترة جت بابل غلبت أشور فخدت اليهود منها أو مملكة إسرائيل منها كل ده ولسه مملكة الجنوب يهوذا مستقل يهود عايشين في أمان تحت في الجنوب في الفترة دي ظهروا الأنبياء الآتيين بابل بقى أرمية حبقوق حزقيال عبيديا دانيال كل ده عشان نعرف دانيال فين إذا دانيال يا جماعة تنبأ في الستميات قبل الميلاد فترة نبوته كانت ما بين 500 و 600 قبل الميلاد في زمن حكم البابليين على اليهود واضحة الفكرة أو بدأ بدأت نبوته في وقت حكم البابليين سنة 587 نفس البابليين استولوا أو حاصروا أورشليم بقيادة نبوخذ نصر وحرقوها بالنار وهدموا الهيكل كلمة هدموا الهيكل مش معناه سووه بالأرض معناه كسروه دغدغوه فعاوز ترميم جامد لكن هو ما تسواش بالأرض غير بعد المسيح لكن هدموا الهيكل يعني كسروا فيه كتير قوي طبعا هيكل سليمان امتى ابتدى امتى وقت سليمان سليمان عمره قد ايه تقريبا 970 قبل الميلاد عشان اللي يسأل عمر هيكل سليمان قد ايه 970 قبل الميلاد واتكسر تماما 70 بعد الميلاد يبقى دلوقتي مملكة بابل تحتل مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا الاتنين وقعوا دلوقتي تحت يد مملكة بابل واضحة؟ طبعا اللي هنكتشفه في أصحاح الأولاني من دانيال أنه الجزء الغالب من اليهود كل المحترمين من اليهود خدوهم أسرة في بابل فأصبح جزء كبير من الشعب اليهودي مستعبد في بابل وشوية غلابة فلاحين عايشين في أورشليم والبلاد والقرى اليهودية عشان ما يقدروش يقوموا بثورة فاهمين ياخدوا الرجالة والشباب ياخدوهم سبايا ده اسمه السبي أسرة ويسيبوا شوية ستات وعواجيز وناس غلابة أهم يزرعوا ويعملوا أي حاجة في البلاد لأنه لو سابوا شباب ورجالة ممكن يقوموا بثورة فهم مش عاوزين كده سنة 559 قبل الميلاد انتهت امبراطورية بابل وبدأت امبراطورية فارس على يد كورش دانيال حضر الفترة دي يبقى دانيال حضر نهاية مملكة بابل ودخول مملكة فارس عشان تكون المملكة اللي ماسكة العالم ساعتها واحد اسمه كورش والكلام ده تلاقوه في عذراء واحد سنة 538 قبل الميلاد بداية بداية عودة اليهود من السبي كورش ده ربنا حط في قلبه بعدها بفترة هو واللي بعده انه يرجع اليهود اورشليم ربنا كده يعني حرك قلبه انه يسيب اليهود يرجعوا بلادهم فبدأ اليهود يرجعوا على افواج من بلاد بابل اللي كانوا مسبيين فيها لبلادهم فابتدوا يعمروا الهيكل وده سفر عذراء ونحامية الفترة دي كانت فيها أنبياء زي حجي وزكريا ويوئيل وملاخي يعني هو الأرقام قد تكون مش دقيقة قوي لأن هقول بعض التعديلات كمان شوية لكن يعني بالوها على كده دلوقتي وبدأ الهيكل يتعمر تقريبا اكتمل في فترة ما بين 400 و 500 قبل الميلاد رجع تاني الهيكل بحاله سنة 333 قبل الميلاد غزا الإسكندر الأكبر المقدوني اللي هو يوناني الأصل دخل على كل البلاد وغزا كل البلاد بما فيها فارس وقع مملكة فارس واحتل مملكة اليهود إن كانت يهوذا ولا إسرائيل يبقى دلوقتي اليهود كانوا الأول عبيد عند أشور وبعدين بابل وبعدين فارس وبعدين اليونانيين الكلام ده مهم يا جماعة في سفر دانيال فمعلش خلوا المعلومات دي في دماغكم عدى عليهم عشان كده اليهود كذابين جدا لما قالوا للمسيح ايه قالوا له نحن أولاد إبراهيم ولم يستعبدنا أحد قط دول طول حياتهم كانوا عبيد من إيد أشور لبابل لفارس لل... لليونانيين حوالي 63 قبل الميلاد خضعت فلسطين للحكم الروماني الرومان بعد الإسكندر الأكبر اليونانيين ضعفوا الرومانيين اتقووا فالدولة الرومانية هي اللي احتلت العالم وبقوا الرومان حكام العالم و... وبقت خاضعة للقائد الروماني وبعد كده سنة 31 ميلادية دي السنة اللي بيحسبوها النهاردة الفلكيين انها دي السنة اللي اتطلب فيها المسيح هنقول جت ازاي وسنة 70 ميلادي خربت اورشليم تماما واتكسرت القدس تماما واتحرقت والهيكل اتدمر ومن ساعة سنة 70 إلى سنة 1948 لغاية ما رجع اليهود مرة تانية. يعني احنا بنحضر اليومين دول في زماننا حدث بالنسبة لليهود كبير قوي ان قعدوا 1900 سنة بره بره اورشليم واخدين بالكم طبعا احنا مش بنقول ان دي بلدهم لان يسوع قال خربت خلاص ومش بتوعي يعني ربنا ضدهم فكونهم راجعين دول راجعين بمزاجهم مش ربنا اللي مرجعهم احنا لا نعامل اليهود على انهم شعب الله دلوقتي لكن على سنة 70 ميلادي اليهود اتشردوا في كل العالم وفضلوا مشردين الى اخر السنوات اللي فاتت وخربت اورشليم وساعتها الهيكل اتكسر لان كان في الامر امبراطوري ما يفضلش حجرين فوق بعض كان امر كده ما يفضلش حجرين فوق بعض القصة دي بتحكي لنا تاريخ ألف سنة اللي قبل الميلاد بالنسبة لليهود ودي مهمة جدا ليه لأن دي الفترة اللي فيها كل الأنبياء الأخرانيين دول أشعية وأرمية وحفقيال ودانيال وهوشع تنبأوا وكانت كل نبوءاتهم محورها وأساسها حاجة واحدة ارجعوا يا ناس لربنا خلي ربنا يسامحنا ويرفع الذل عننا واخدين بالكم لأنه طول الفترة مذلولين ما كانش من بابل يبقى من فارس ما كانش من فارس يبقى فاهمين ازاي فلاحظوا الفترة الأخيرة بالذات من بعد اليونانيين ما فيش خالص أي أنبياء عشان كده اليهود كانوا جعانين جدا لظهور المسيح آخر 400 سنة تقريبا قبل الميلاد لم يأتي أنبياء فكانت اليهود جعانين قوي لأن قبل كده كان بيجي أنبياء ورا بعض لكن آخر 400 سنة تقريبا كاملة ما لم يذكر أنبياء لكن في الفترة دي قامت ثورات يهودية عشان تستقل باليهود كان يتزعمها واحد اسمه يهوذا المكب فتسمت الفترة دي فترة المكابيين آخر فترة قبل المسيح دي اسمها فترة المكابيين ودول لهم سفرين في العهد القديم من الأسفار المحذوفة مكابيين أول ومكابيين تاني بيحكي لنا ازاي صاروا على الاسكندر الأكبر أو يعني وقت اليونانيين وازاي صاروا بعد كده على اللي بعده وهكذا واضحة الفكرة؟ معلش الحته الخريطة التاريخية دي قد, قد لا تعني لكم شيء لكن لما ندخل في سفر دانيال هنفهم ان المعلومات دي مهمة جدا نبقى عارفين احنا بنتكلم فين وايه الملك ده وايه علاقته باليهود القصة دي مهمة ندخل بقى في سفر دانيال اصحاح واحد سفر دانيال هو 14 اصحاح 12 مسجلين في الكتاب اللي في ايدينا واصحاحين حذفوا من ضمن الأسفار المحذوفة اللي حذفوها البروتستانت في الطباعة وسبب حذف الأسفار المحذوفة سبب تاريخي لأن وقت عذراء المسجل عندكم ده الراجل اللي اسمه عذراء اللي رجع اليهود أورشليم في أحد الحملات اتجمعت كل الأسفار اللي قبل عذراء وبعدين حصل تجميع بعدها بحوالي 100 سنة لكل أسفار الكتاب المقدس علماء الكتاب أجمعوا أن التجميعة الثانية هي اللي تشمل كل أسفار العهد القديم بعض البروستانت اللي هم طلعوا قريبين خالص من حوالي 500 سنة قالوا لا احنا هناخد على كلام عذرة بس فالتجميعة بتاعت عذرة 39 كتاب بينما التجميعة اللي جت بعد عذرة 46 كتاب فالعهد القديم 46 كتاب بينما الطبعة البيروتية اللي في ايدينا 39 كتاب ماشي؟ لأنها طبعة بروستانت في الكتب الكاثوليكي والأرثوذكسي 46 سفر منهم مكابين أول وتاني اللي أنا جبت سيرته ده لأنه ما خدوش على الطبعة الأسفار اللي اتكتبت متأخر ما ما اعتبروهاش اللي يؤكد أن الأسفار دي كتابية معتمدة أنه وقت اليونانيين في الآخر خالص في حوالي 200 وكسر 230 قبل الميلاد كان في راجل من الأباطرة عالم فكان بيهتم بترجمة كل الكتب المحترمة في العالم للغة اليونانية وقت حكم اليونانيين فلقى أن كتاب العهد القديم عند اليهود ده كتاب مهم جدا فاختار سبعين شيخ من اليهود عشان يترجموا كتابهم العهد القديم من لغة العبرية إلى اللغة اليونانية وتسمت الترجمة الإيه؟ السبعينية تسمعوا دايما عن الترجمة السبعينية دي قبل المسيح ب 230 سنة الترجمة السبعينية الترجمة السبعينية جمعت ال 46 سفر ده يؤكد ان الأسفار اللي احنا بنقول عليها قانونية مظبوطة لأن لما ترجموا ترجموا ال 46 كتاب والترجمة السبعينية مهمة جدا لأنه في عصر ربنا يسوع المسيح على الأرض كان الرسل وربنا يسوع يستشهدوا من الترجمة السبعينية يعني الترجمة السبعينية انتشرت وتعممت يمكن أكتر من الأصل العبري في زمن المسيح وده اللي تلاحظوه لغاية دلوقتي تلاقي مثلا مزمور في الإجبية مترجم ترجمة غير اللي في في في الكتاب المقدس ليه؟ ترجمة الإجبية من الترجمة السبعينية ترجمة العهد القديم هنا البيروتية من الأصل العبري فاهمين الفكرة؟ فتلاحظ ان في اختلاف في بعض الالفاظ او بعض التعبيرات الاختلاف ده جاي من ايه ان الاجبية الترجمة فيها الترجمة القبطي عن الاصل اليوناني بتاع السبعينية بينما العهد القديم البيروتي اللي في ايدينا ده من العبري للعربي على طول فهمتوا حاجة ولا تهتوا مني تاني اقولها بسرعة كده انه احنا عندنا 46 كتاب في العهد القديم الشاهد على كده الترجمة السبعينية اللي سبقت المسيح ب 200 سنة عملوها سبعين شيخ يهودي كانوا يعرفوا يوناني وطبعا عارفين عبري كويس ترجمت من العبري إلى اليوناني وكانت منتشرة جدا لدرجة أن استشهادات العهد الجديد بتعبيرات العهد القديم أكثرها من السبعينية أكثرها من الألفاظ السبعينية باليونان لأن وقت المسيح يا جماعة كانت اللغة اليونانية هي لغة العالم عشان كده العهد الجديد ما اتكتبش عبري اتكتب يوناني يعني ببساطة عشان تحفظوا العهد القديم أصله عبري العهد الجديد أصله يوناني لأن في زمن المسيح كانت اللغة اليونانية زي الإنجليش وأكتر النهاردة هي اللغة العالم كله ممكن يتكلمها ماشي فالعبري الترجم يوناني العهد القديم الترجم كمان لليوناني قبل المسيح في الترجمة السبعين آه فعشان كده من ضمن الحاجات اللي اتحذفت آخر إصحاحين في سفر دانيال اتحذفوا موجودين في كتاب الأسفار المق... القانونية الثانية وجزء من الصلاة في إصحاح ثلاثة الصلوة اللي قالوها الثلاث فتية وسط أتون النار النص اللي قالوه اتحذفوا ضمن الأسفار المحذوفة فكأن المحذوف اتنين ونص ماشي طبعا احنا يعني بنخلص المكتوب وبعدين نشوف المحذوف لكن يعني انا بديكم فكرة ان سفر دانيال 14 اصحاح اذا اعتبرناه 12 او 14 نصه الاولاني قصص وتاريخ نصه التاني رؤى النص الاولاني هتلاقوه لذيذ وحكايات اول ما ندخل على الرؤى هتبتدوا كل واحد يطلب قهوة ويركز ويفكر لانها ايه زي رؤيا يوحنا كده تحس انها شوية صعبة لأنها كلها رموز وكلها حاجات زي كده فأول ست إصحاحات من سفر دانيال قصة وده اللي بيخلي اليهود لغاية النهاردة بيعتبروا سفر دانيال مش من أسفار الأنبياء بيعتبروه من الأسفار التاريخية أو الحكمية يعني تقسيم كتب العهد القديم بيتقسم أربع أجزاء قلت لكم مرة التوراة جزء أول خمس كتب تكوين خروج لاوين عدد تثنية أسفار تاريخية بتحكي التاريخ زي يشوع قضاء عوز صمويل الأول والثاني ملوك الأول والثاني أخبار أيام أول والثاني عذرا نحم أسفار شعرية زي المزامير وأيوب والحكمة والأمثال وأسفار النبوات أربع أجزاء والتقسيمة دي يهودية في الأصل احنا ماشيين عليه بس في اختلاف دانيال احنا معتبرينه من الأنبياء من أسفار النبوات زي أشعية وحسقيال هم بسبب الحكايات اللي فيه حاطينه ضمن كتب التاريخ فاهمين الفكرة فهو سفر نصه تاريخي ونصه نبوي فالنص الأولاني هتلاقوه سهل لأنه سفر تاريخي قصصي النص الثاني مش صعب قوي لكن يعني طبيعته مختلفة كتير عن النص الأولاني نبتدي نقرا في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ليه بيقول ملك يهوذا ما بيقولش ملك إسرائيل عشان مملكة يهوذا غير مملكة إسرائيل فاهمين؟ فدلوقتي في ملك ليهوذا غير ملك إسرائيل دانيال أصله من من أورشليم يا جماعة دانيال أصله من مملكة يهوذا فاهمين؟ فهو ملوش دعوة بمملكة إسرائيل دلوقتي حكاية دانيال تبدأ من أورشليم لما كان شاب صغير 15-16 سنة واتسبب هيحكي ذهب نبوخذ ناصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها وسلم الرب بيده يهو يقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه يعني إيه؟ يعني نبوخذ نصر ده الإمبراطور ده ملك بابل أورشليم دي بلد مهم فراح بجيش حاصرها الكلام ده تقروا عنه في أسفار التاريخ في العهد القديم برضه الحصار حصل فيه ايه ومسكوا الملك ازاي وعملوا ايه فملك يهويقيم طبعا كان ضعيف ما يقدرش على ملك بابل ابدا فاستسلم فدخلوا البابليين كسروا شوية في اورشليم وهدموا الهيكل وخدوا الشبان والرجالة كلهم سبايا عشان هيقول دانيال من بينهم يبقى دانيال أصله من أورشليم وكان شاب صغير وحضر أيام الحصار وأيام الأسر حضر البداية حضر المأساة شافها بعينه ازاي هو وشعبه متجرين زي ال يعني الأسرة كده عشان يروحوا لغاية بابل يشتغلوا عبيد في بابل ماشي تاخدوا بالكم من كلمة غريبة سلم الرب بيده يهو يقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله بيت الله اللي هو مين الهيكل هيكل سليمان هو عشان يعني يذل اليهود أقدس حاجة عند اليهود الهيكل وأقدس ما في الهيكل الأواني اللي كلها ذهب كانت من وقت سليمان فخد الأواني دي كلها لأن أغلبها ذهب وخدها عشان ي- ي- يحتفل بيها في بابل انه انتصر على اله اسرائيل طب ازاي ربنا يعمل كده ده شعبه وده بيته وملك ن- ونبوخذ نصر ده ملك واسع ده يعلمنا مبدأ انه ربنا ساعات يسمح يسمح لكنيسته او لشعبه بايام مر طبعا في الوقت ده الشعب كان منحرف جدا اللي يقرا بقى الانبياء يفهم بقى أشعية كان بيقول إيه قبل ما يحصل الكلام ده طبعا دانيال لسه صغير ما قالش حاجة لسه لكن قبل منه كان في أشعية وكان في أرمية وكان في هوشع كانوا بيقولوا للناس كده يا ناس ارجعوا لحسن هنتذل ربنا هيسمح ان احنا نتذل بسبب كتر الخطايا الشعب كان بيعبد أوثان وكان عايش في الزنا أوحش خطيتين كانوا عند الشعب كانوا عايشين في الزنا وابتدوا يعبدوا أوثان ما بقاش يفرق معاهم ربنا فكان الأنبياء رسالتهم الملحة ارجعوا لربنا والحقوا توبوا لحسن زي ما حصل في مملكة إسرائيل هيحصل في مملكة يهوذا ما هم شافوا مملكة إسرائيل قبلها بحوالي سبعين سنة اتسابوا واتأثروا اللي نلاحظ في الخريطة الأولانية أن سبي إسرائيل حصل قبل سبي يهوذا بفترة فكأن ربنا كان بينبه أورشليم ب- بقصة إس- م- م- مملكة إسرائيل ان ال- ال- مملكة الشمال اتأثرت لانه كانوا ماشيين وحش انت يا يهوذا توبي بقى برضه ما تبتش ماشي فربنا ساعات يسلمنا ليد اعدائنا امتى لما نبعد عن ربنا سلم الرب بيده يهوياقيم الملك الى ملك بابل يعني ايه يعني ربنا يسلمك للشيطان لما تكون ماشي غلط يسلمك مش يقول لك خده لا يعني يرفع ايده عنك لما تكون ماشي بعيد عن ربنا الشيطان يتشطر عليك ملك بابل اللي هو دايما كده عشان سبب دعوة الأنبياء لما هيتوبوا في آخر حياة دانيال هيبدأ السبي في الرجوع معنى كده القصة بتقول لنا باختصار ابعد عن ربنا العالم يذلك والشر يبهدلك ارجع لربنا الشر يترفع والدنيا ترجع أمان وبركة وسلام تاني ده ملخص كل العهد القديم والنبوات بالذات وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه حاجة طبعا كلها ذل لما ياخد أواني بيت ربنا يحطها في بيت الآلهة الوثنية فيها مهانة لربنا ومهانة لشعبه وطبعا دي هيبقى لها قصة في دانيال جوه انه هيتطاول ملك من الملوك بتوعهم انه يشرب خمرة في اواني بيت ربنا فربنا يقول له لا حيلك بقى انا سمحت بحاجات بس حاجات لا فهيموت في ليلتها على طول الملك ده لما ملك بابل بلشسر يتجاسر ويمسك الكاسات المقدسة بتاعة الهيكل سليمان يشرب فيها خمرة الليلة دي هيموت فيها هيجي له أمر إعدام من إلهي كده هنقرا القصة وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم يعني ايه هو السبي هيطلع لكل الشباب والرجالة بس منبه على رئيس الخصيان اللي هو رئيس الشرطة بتاعه تختار لي بالذات من الشرفاء وبيت الملك بيت ملك يهوذا اللي هي يعني أعلى تعليم وأرقى مستوى تجيب لي الشباب الرائي ده المثقف عشان عاوزه أجربه نديله وظائف في بابل فاهمين الفكرة؟ دايما الممالك القوية تعمل سياسة تصطاد أجمل وأق- وأرقى وأهم العقول في العالم وتاخدها زي ما أمريكا بتعمل دلوقتي ان هو يعمل شه- بطريقه معينه انه يجيب اهم العلماء اللي في العالم وياخدهم عنده فالسياسه دي من زمان في مملكه بابل وهي بتستعمر العالم بتدور على ال- الخميره الحلوه الشباب الصغير ال- العبقري الذكي المثقف اللي من بيوت ملوك عشان يشغلوهم بطريقتهم معاهم لأن دانيال كان يعتبر من بيت ملك يعني كان يدي قرابة الملك يهوذا فكان من الشباب الرائي فيعلموهم طبعا أول حاجة هيعلموها لهم إيه كتابة الكلدانيين اللغة لغة كلدانيين اللي هي العراق يعني واللسان يعني يكتبوا ويقروا الأول بلغتهم وكأنهم لازم يمسحوا حضاراتهم فاهمين الفكرة لازم ينسوهم اسمهم عشان يبرمجوهم يعني وطبعا دي كانت سياسة عشان ينسوا خالص إلههم ربنا وينسوا المبادئ اليهودية والشريعة اليهودية عشان كده هتلاحظوا ان دانيال تمسك جدا بكل شيء يهودي لآخر عمره بالرغم انه كان راح وهو شاب صغير وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه يعني حط لهم برنامج كده يوم بيوم من قطايب الملك من خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين يعني اتحطوا زي في جامعة ثلاث سنين ياكلوا ويشربوا ويتعلموا اللغة ويتعلموا الكتابة ويتعلموا الثقافة والفلسفة عشان يختاروا من الشباب دول مئات من الشباب المستعمر ده أجود الأنواع وأرقاهم عشان ياخدوا مناصب في الدولة وعند نهايتها يقفون أمام الملك يعني بعد ثلاث سنين الملك بنفسه هيمتحنه وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميسائيل أو ميسائيل وعذاريا على فكرة دانيال يعني الله ديان دانيال معناها الله يدين أو الله ديان فالسفر كله عن دينونة لأنه أغلب الأسفار الاسم له معنى الاسم له دلالة جوه السفر فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء حتى أسمائهم غيروه خلي بالكم من سياسة الشيطان ينسيك اسمك يعني انت اسمك في المعمودية على اسم قديس ينسيك اسمك عشان كده كانوا أجدادنا يحبوا يسموا أولادهم على أسماء مسيحية وأسماء قديسين لأن الشيطان يحب ينسيك اسمك بمعنى ينسيك انتمائك لربنا ينسيك أصلك المسيحي ينسيك لغتك لغتك أقصد بيها اللغة الروحية والمبادئ الروحية لازم يمسحوهم خالص أسماء جديدة لغة جديدة أكل جديد شرب جديد جو جديد عشان يمسحوا تماما كل تاريخ فسماهم بلتشسر ده دانيال وحنانيا سمى شدرخ وميشائيل ميشخ وعزاريا عبد ناغو أسماء طبعا بلغة تانية خالص فتدي كده حتى تقيلة على ودانهم وغريبة عنهم هنعرف المعاني الأسماء دي جوه أما دانيال تخيلوا معايا شاب 16 سنة اتسبى وساب أهله اتحرم من أهله وهو 16 سنة مطلوب منه يتكلم لغة غير لغته يكتب لغة غير لغته ياكل أكل وثني في نجاسة بالنسبة له كيهودي هيعيش في جو غير جو خالص هيتحط في محاكمة أو في مساءلة قدام الملك بعد ثلاث سنين طبيعي يعني الواحد لما يقرا الكلام ده ويسمع مثلا واحد يقول لك انا مسافر فمعلش مش هصوم الكام يوم دول يعني الواحد يقول دانيال ده يكسف كل الناس لانه يقول ايه هنا اما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجس بقطايب الملك ولا بخمر مشروب مش هاكل اكلهم مش هشرب شربهم طب يا ابني ده انت في بلد غريب مفيش اكل من اكلكم مفيش يعني مفيش بديل وبعدين ده امر عسكري انت يعني مش مش حاجة بمزاجك ده انت هنا عبد انت مش بمزاجك لكن جعل في قلبه دي اول اسرار عظمة هذا هذا الشاب على فكرة احنا هنمشي مع دانيال لغاية ما هيعدي ال 80 سنة هو ابتدى 16 سنة اهو هيعجز معانا في يومين لكن بدأ 16 سنة لكن عنده إرادة حديد دي الإرادة بتاعت امبارح جعل في قلبه مش مش هفطر مش هكسر الصيام واحد كان ممكن يقول له يا أخي مش بالحرف ها؟ واحد يقول له طب ما هو غصب عنك واحد يقول له طب هتقول ايه واحد يقول طب لا يسجنوك واحد يقول طب ما تعمل زي غيرك يعني انت اليهودي الوحيد اللي متدين ما تشوف ما هم مئات والاف من اليهود كلهم في اغراءات كتيرة تجيلنا ما كل المسيحيين يا سيدي بتغلط ما كله بيعمل دانيال جعل في قلبه يبقى أول سر من أسرار عظمة دانيال الشاب إن في بينه وبين ربنا في قلبه حاجة في عهد بينه وبين ربنا جعل في قلبه أنه لا يتنجس بقطايب الملك ولا بخمر مشروب طبعا هذا العهد اللي بينه وبين ربنا خلاه يتجسر ويعمل حركة جريئة جدا راح لرئيس الخصيان اللي هو زي رئيس الشرطة وزير يعني فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس راح قال له أنا مش هاكل ومش هشرب مش عاوز اكل ولا اشرب طبعا دي كان ممكن فيها رقاب دي يعني كان ممكن تسجن طبعا احنا يعني لكن لأنه جعل في قلبه أعطى الله دانيال نعمة مش ممكن واحد يمسك في ربنا وياخدها جد وربنا يكون مغمض علينا لا ربنا رفض على طول الحركة دي فاداله نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان رئيس الخصيان حب مع انه كنا متوقعين يلطشه يرميه في السجن يقول له مفيش كلام فارغ زي كده هنا عندنا ده جيش انت هنا عبد مالكش رأي لكن لأن دانيال التزم ربنا اداله نعمة في عينين رئيس الخصيان الوثني اللي ما يعرفش يعني ايه نجاسة حتى ما فهمش الكلام ده نعمة ورحمة يعني خل يعني عجبه وقلبه رق- بقى رحيم مع دانيال فقال رئيس الخصيان لدانيال إني أخاف سيدي الملك قال له الموضوع أكبر من كده يا ابني أنت كده هتض- هتحطني أنا هتضيعني أنا لأن أنتوا مسؤولين مني قدام الملك الملك لو عرف إنك ما بتاكلش كويس أنا اللي رقبتي هتروح مش أنت لأن أنا مسؤول فالموضوع أخطر من مجرد أنت تلتزم يعني شوفوا بيكلموا بحب يعني لأنه وجد نعمة ثانية إني أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم يعني الملك بنفسه حاطط ال ال ال الأكل والشرب ياكلوا إيه ويشربوا إيه عشان بيغذيهم كده بمزاجه فلم فلماذا يرى وجوهكم يبدو بقى أن دانيال اتكلم عنه وعن مين عن الثلاث فتية ف- فهنا بدأ اللغة ب- بالجامعة دانيال هنا يعتبر قائد على الثلاثة اللي معاه هو اللي سخنهم مش هنفطر يا ولاد مش هنكسر مش هنتنجس طبعا هم معاه لأن عملوا كده معاه ف- فهنا بيقول له ايه لماذا يرى وجوهكم اهزل من الفتيان الذين من جيلكم هيشوفكم وشكم آه، هزيل وشكلكم تعبان هيحاكمننا بياكلوا ايه العيال دول مش هعرف اكذب تبقى مصيبه فتدينون رأسي للملك يعني واضح ان نبوخذ نصر ده ما بيرحمش يعني هتضيعوا رأسي بالحركة الصغيرة دي طبعا برضو دانيال كان ممكن يتراجع يقول انا عملت اللي عليا عند كده يقول انا كده كويس خالص انا طلبت ان انا اصوم والراجل قال لي ما ينفعش انا اللي اموت انا اروح فيها فكان ممكن جدا يتحجج ويقول كويس على كده يا رب اديك يعني او زي ما واحد يقولها ايه اهو ربنا بعت على لسانه بعت على لسانه وانت بتدور على حاجة تفطر بيها هو لا بعت على لسانه ولا حاجة انت اللي عاوز تزوق فلما فقال دانيال لرئيس السقاة دانيال مصر مش عاوز يغلط ابدا الذي ولاه رئيس الخصيان فالكلام نزل من رئيس الخصيان لرئيس السقاة يعني قال لهم يا ولاد انا مش هقدر على كده فنزلوا لواحد تاني قالوا له طب بص هنتفق معاك اتفاق من ورا الكل من ورا رئيس الخصيان ومن ورا نبوخذ نصر بس اسمعنا للآخر الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعذاري زي ما تقولوا ايه ن- نزلت من رتبة من لواء مثلا للعقيد مسؤول الكتيبة دي او مسؤول المجموعة دي جرب عبيدك عشرة ايام فليعطونا القطاني القطاني اللي هو ايه يعتقد ان الفول او احد انواع البخور يعني الفول من يومه اكلة بتدي كده صيامي ويدي يعني هنشوف يدي ايه اعطونا القطان لنأكل وماء لنشرب هنشرب مية بس طبعا هم يشربوا خمرة دول ناس هيتربوا على الغالي ما فيش مية خالص ما يشربوش مية خالص كله خمر فهنا قالوا له اعطونا البقول لنأكل وماء لنشرب عشان كده احنا في صياماتنا يا جماعة قريبين للكتاب المقدس احنا بناكل بقول او نباتات وبنشرب مية يعني حتى الشرب نوع من الصيام جرب عبيدك 10 ايام طبعا المفروض ان لما ياكلوا كل يوم خروف غير لما ياكلوا طبق فول مهما حصل يعني او ياكلوا يعني حيوانات و- وولائم غير لما ياكلوا شوية النباتات والحاجات المصرح ليهم كيهود ياكلوها حاجات كتيرة ممنوعة عندهم اغلب الحيوانات ممنوعة اكلها عند اليهود ولينظروا الى مناظرنا امامك يجربونا 10 ايام بس ويبصوا على مشاكلنا وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك يعني قارنوا بيننا بيننا وبين الجماعة الباقيين ثم اصنع بعبيدك كما ترى اعمل اللي انت عاوزه بعد كده طبعا ما حدش يقدر ي- ي- يطلب الطلب ده الا لما يكون عنده ايه ثقة او ايمان انه انه لازم هيبان فرق فرق ايه يا ابني في 10 ايام ما كلكم شباب 10 ايام هتفرق بين شاب وشاب هتفرق طب وهو الفرق هيبقى الصالح بتوع الفول والميه هتفرق هم عنده ثقة بقى شوفوا الإيمان البسيط خلي بالكوا دانيال أقرب لسه للأطفال ده 16 سنة عنده إيمان قوي وعنده عزيمة قوية جعل في قلبه مش هاكل مش هشرب وعمال يلف على الكبار ويحايلهم وما بيتهربش وما بيتحججش وبعدين هو اللي بيتفق ادوني فرصة وجربونا طبعا هذه التجربة معناها ايه ثقة وعشان كده احنا ساعات بنعسر ولادنا يا جماعة لما تلاقي ابنك الصغير بيقول لك الصوم تقول له لا صحتك اذا كان هو نفسه يصوم انت تقول له صحتك ليه طيب ما تخلي عندك ايمان دانيال ان ربنا يديله الصحة طبعا بحكمة وباعتدال لان ده 16 سنة وابنك يمكن صغير لكن على الاقل خلي عندنا هذه الثقة ان عمل الله في وراه بركة في وراه سر الحكاية كده مش بالحرف مش الفول هو اللي هيقضي ال- اللي هي هيضيع الدنيا يعني ثم اصنع بعبيدك كما ترى فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 ايام قال نجرب 10 ايام مش هتفرق مش هيلحق الملك يشوفهم في 10 ايام وعند نهاية العشر أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأثمن لحما كان فول بقى من نوع خاص من كل الفتيان الآكلين من قطايب الملك يعني شكلهم فرق فعلا في 10 أيام عن كل الرجالة والشباب الباقيين لأن دول عشرات ومئات فكان رئيس السقاة يرفع قطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطان خلي بالكم ان هم في الغالب ما يقدروش يعملوا الكلام ده قدام الناس كله كلها لألا يتسرب الموضوع لفوق فكانوا يحطوا القطايب والمشروب وبعدين يجي يت- يرفعوه ويجيبوا القطاني فاهمين المعنى يعني قدام كل الناس بتنزل الأكل زي ما هو طبعا لو واحد منهم ضعف يعني كله بيشرب يشرب هو بقى أو ياكل لا يتحط كل الأكل وعينهم آه، مش فيه هم مستنين الفول ويعملوا نفسهم مكالوس ويستنوا الطبق اللي بعده أو الأكلة الخاصة بتاعتهم ويشربوا مية بس فكأنهم صاموا خفية بإصرار شديد أنه ما يكسروش عهدهم مع ربنا وبثقة شديدة أن ربنا هيديهم نعمة في عينين الناس أن هيطلعوا أحسن وكأن الصوم الروحي يعطي صحة حتى جسدية احنا دايما في الصوم يقول لك الصحة هتضعف ايه رأيك لو صمت صوم روحاني وبتقدمه لربنا صحتك الروحية والجسدية تتحسن دي بركة ربنا بقى ده شغل ربنا مش شغل ال- الطب والكيمياء والكلام ده لا لو قدمت صيام بأمانة قدام ربنا وعندك الثقة بتاع دانيال صحتك تتحسن أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام يعني إيه الأربعة دول بقى اللي هما دانيال والثلاثة الفتية ربنا مش بس بقى قدام أمانتهم عندهم على الأقل عهد في قلبهم ثقة في ربنا شديدة عدم تأثر بالمجتمع إصرار شديد إن يفضلوا مختلفين قصاد الأمانة دي أعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة وكان دهين دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام احنا ساعات نقعد نفرق على اولادنا ان هم يذاكروا يذاكروا وتيجي على حساب القداس وعلى الصلاة وعلى الانجيل ايه رأيكم ان هم لما يبقوا اولاد ربنا وقريبين من ربنا العقل والحكمة اللي ربنا يديها لهم أكتر كتير قوي من اللي ياخدوها من الكتب ومن الشهادات ومن المذاكرة خلينا نفكر بطريقة القديسين بتوع زمان أن العقل والمعرفة والحكمة فيها عطية إلهية مش مجرد مجهود هم مهما اجتهدوا مش هيتفوقوا أكتر من المئات من الجينيوس اللي لمنهم من كل العالم لكن هنا في نعمة في عطية سماوية حتى في التفوق العلمي عطية وحتى في التفوق في الشغل عطية من ربنا بس قصادها أمانة وغيرة والتزام فربنا ادا- اداهم معرفة وعقل في كل كتابة وحكمة وكان دانيال قصاد كده لأن دانيال أشطرهم وأقواهم روحيا صار فهيما بكل الرؤى والأحلام قد يكون زي يوسف قصة يوسف لما جرب مع بتوع السجن وابتدى يفسر أحلام قد يكون في الوقت ده بدأ مع زمايله يمارس هذه الموهبة هي لم تذكر لكن ده ثلاث سنين في الكلية فلأنه هيعرفوا منين أنه بقى فهيما في الرؤى والأحلام قد يكون في الفترة دي مش بعيد واحد صاحبه حلم له حلم وكان متقدر قال له زعلان ليه قال له حلمت قال له طب أقول لك وبدأ يتعرف عن دانيال أنه عنده هذه الموهبة والمواهب الروحية مرتبطة بالأمانة الروحية والحياة الروحية وعند نهاية الأيام نهاية الأيام مقصود بها إيه ثلاث سنين خلص قال الملك أن يدخلوهم هيقف قدام الملك طبعا ده مرعب ده امتحانات الشفوي جنب الكلام ده كلام فاضي ده ملك وهيمتحنهم بنفسه والملك على فكرة الحضارة البابلية اللي يقرأ التاريخ كانت حضارة متقدمة جدا فكان الملك من دول موسوعة يعني واخدين بالكم لأنه كونه مجرد يفكر بالطريقة العلمية دي انه يجمع أثمن العقول ويديهم كورس كده مكثف عشان يطلعوا قيادات وريادات ده تفكير متحضر جدا لا دور على المناظر ولا العضلات ولا السيف ولا الكلام ده دور على أتقل العقول فدي حضارة قوية فالملك من دول كان موسوعة كان علامة ما كانش حاجة بسيطة أبدا فهو اللي بيمتحن بنفسه لأن دول هيبقوا المستشارين بتوعه فدخلوهم قدامه ده بقى اليوم اللي ايه يعني اليوم العصيب أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر وكلمهم الملك كلمهم يعني ابتدى يتحاور معاهم ويسألهم يمكن خدت يوم واثنين وعشرة ما نعرفش ده امتحان على أساسه مش انترفيو عادي يعني ده هيتحط وزراء فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعذاريا خلي بالكم ان الانجيل بعد ما اداهم الاسماء الجديدة ما بيستخدمش اسمائهم الجديدة هم قال لهم انه تسموا بلتشستر وشادرخ وميشخ وعبدناغ لكن واحنا بنسمع الحكاية لا هي عظمتهم في اسمائهم القديمة عظمتهم في انتمائهم لربنا مش في العلم اللي خدوه ولا الاسماء البابلية فوقفوا امام الملك يعني تجملوا قدام الملك بقى الملك معجب بيهم جدا هم دول اللي عارفين عملية فرز واحد واثنين وثلاثة بيصفيهم بيصفيهم بيصفيهم اللي وقفوا في الآخر قدام الملك الأربعة دول مع التصفيات اللي ورا بعض وفي كل أمر حكمة حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم عشرة أضعاف فوق كل المجوس والسحر الذين في كل مملكته كلمة مجوس يا جماعة معناها في الزمن ده عالم عالم فلك فلك أو أي عالم كان يتسمى مجوسي مجوس يعني مستشار في لغتنا الحديثة والسحرة برضو كانوا يعني طبعا الناس دي كانت بتعتقد في السحر فالسحرة دول كانوا أقوياء جدا تاخدوا بالكم فرعون جمع السحرة كان له السحرة بتوعه فكل ملك في الزمن ده كان له المستشارين اللي بيتكلموا بالعقل والحكمة وكان له السحرة وهم دول المجلس الاستشاري بتاعه يعني المهم ان هو دخلهم تحدي مش بس مع زمايلهم دخل الاربعة دول في كوم وجاب كل المجوس والسحرة في كوم يعني بقى القدام بقى الشيوخ بقى اللي متخرجين من زمان يعني مش بس الدكتوراهات بقى القدام فطلعوا متفوقين عنهم عشرة أضعاف طبعا دي نعمة عطية من ربنا مش ممكن في ثلاث سنين يلموا كل المعلومات ويعرفوا كل الذكاء ده لا دي نعمة عطية كبيرة قوي من ربنا فبيقول في كل حاجة وجدهم عشرة أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك يعني هيفضل دانيال في هذا المركز الأربع مستشارين بقى أربع أكبر أربعة في المملكة بالتالي هيفضل دانيال في المركز ده لغاية كورش ده كورش ده لسه قدامه كتير احنا خلصنا بس هراجع معاكم الفكرة الأولى دانيال سر قوته هذا الرجل المحبوب هنسمع عنه بعد كده كلمة جميلة جدا ان الملاك ميخائيل هيقول له انت راجل محبوب عند ربنا طبعا كلمة كبيرة قوي يبدأ هذا الحب بأنه كان شاب جعل في قلبه حاطط في قلبه عهد بينه وبين ربنا مش هيزعل ربنا أبدا حتى لو اترمى وسط الأشرار وسط الدنيا الضلمة كلها اتنين عاوز يصوم هيصوم مهما حصل تلاتة مش بيخاف من حد أربعة عنده ثقة إن ربنا هيديله نعمة حتى لو صام على المية والفول خمسة طبعا ربنا بيديله نعمة أكثر جدا مما نظن أو نفتكر هو كان كل دانيال حلمه إيه إنه ما يموتوش يعني هو وزمايله بسبب حكاية الأكل بعد كده يطلع وزير ولا غفير ما تفرقش ما كانش ده اللي بيفكر فيه دانيال كان كل تفكيره ان ربنا يدينا نعمة في عينيك ان احنا نبقى مش اقل منهم طلع مش مش اقل طلع عشر اضعاف فدايما ربنا قصاد اللي عنده ايمان وعنده تقوى كده يديله مش طلبه يديله اكثر جدا مما يظن او يفتكر او يطلب لإلهنا كل مجد وكرم الأبد